هنا مدرسة من مدرسة الربانية نتحدث
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله مر علينا في الأسبوع الماضي في الأربعاء الماضي برنامج للتثبيت بعد رمضان ماذا فعلت هل جربت وأنجزت أم أنك ما زلت من المستمعين وإحنا قلنا أن الدرس ده درس قلوب إنك تتزكى هل لك إلى أن تزكى ها وأهديك إلى ربك فتخشى تزكوا يا ناس تزكية النفس احنا سبحان الله دي انتوا تتذكروا ان قصة الدرس ده احنا بنتكلم في العقيدة الطحوية شرح العقيدة الطحوية وشرح العقيدة الطحوية عقيدة ادانا الى الكلام عن الرحلة الى الدار الاخرة وواقفين دلوقتي بقالنا شهرين على الصراط اللهم انا نسألك ان تقود اقدامنا في نور الى الصراط اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق نتكلم عن الصراط وقلت ان سبيلك لصلاح القلب هو أن, يكو أن يقوم شاهد من مشاهد الآخرة في قلبك فاكرين آخر كلام قلنا ده ولا نسيته إن آخر كلام قلت عايزك تحس إنك واقف على الصراط وحز الصراط في رجلك أنت حاسس بيه سخنية الصراط تحت رجلك أنت دلوقتي حالا حاسس بيها أن يقوم هذا الشاهد في قلبك ده اللي هيخليك ما تبصش على النسوان في الشارع بقى ده اللي هيصحيك بالليل عشان تصلي إحساسك أن يقوم هذا الشاهد إنك واقف قدام الميزان وكفتي الميزان بين قدام عينيك ولسان الميزان رايح جاي حسنات وسيئات وقلبك بيطب أن يقوم هذا الشأن في قلبك أنك طول الوقت واقف قدام الميزان الميزان قدام عينيك انك طول الوقت تطاير الصحف وانت عمال تقول يا رب يا رب استر يا رب الطر يا رب يا رب زي اللي قاعد بيقرا في النتيجه وبيدور على اسمه في اسماء الناجحين ولا الساقطين المعنى ده لما يفضل في قلبك طول الوقت طول الوقت طول الوقت هو ده اللي هيحيي قلبك هو ده اللي هيزكيك هو ده اللي هيمنعك من المعاصي هو ده اللي هيصرفك عن السيئات هو ده اللي هيخليك تشتغل مع ربنا لكن الغفلة الشديدة اللي الناس فيها دي طب لحد امتى يعني هل في ناس فينا ما صدق ان رمضان خلص وانتهينا اخوتي لم اجد في التربية والتزكية اصلح للقلب ولا اعظم تقربا الى الرب من العمل اشتغل اشتغل قريت كم جزء النهاردة قمت الليل امبارح كم ركعة صمت كم يوم الاسبوع ده اشتغل اعمل حاجة ولم يكن افضل في العمل من اكراه النفس عليه شوف عايزك تصوم بكره ما ينفعش ده الجمعة والسبت طب ده حتى صيام السبت آه، والحد طب هي- بعديهم الاثنين والاثنين اشتغل اشتغل اعمل حاجة لكن طول ما انت قاعد كده انا مشكلتي بس ان انا حاسس بفتور انا المعاصي انا المشكله ان انا مش مش قادر اعمل ماليش نفس مفيش حاجه اسمها ماليش نفس اكره نفسك على العمل ارغم نفسك على العمل رغم انفك وهذا من افضل ما ي- يرجى قبوله العمل الذي يأتي على غير هوى النفس العمل الذي تحمل عليه النفس قسرا أن تعيشه رغم أنفك لكن الإنسان طول ما هو زايد نفسه على هواها ولما يجي له مزاجه يعمل عمره ما هيعمل وإذا عمل على قد حظ النفس وهوى النفس ومراد النفس يبقى العمل مدخول حابط لذلك من النصائح أيضا التي تجزئ في هذا المضمار القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا آمين يا رب العالمين القرآن القرآن أنا وزعت عليكم مصاحف قبل كده محتاجين أوزع مصاحف تاني عايز أسأل فين مصحفك يبقى في جيبك ما يفرقش جيبك أبدا مصحفك الخاص على طول طلع مصحفك ها جزاك الله خير أحسنت هو ده طلع مصحفك الاقي في جيبك مصحف طلع مصحفك اهو في واحد سقط جزاك الله خير يا عم الحاج الله ينور عليك لازم يبقى الله ينور عليك يا احمد الله ينور عليك يا رجب احنا قلنا رجب بقى خلاص في مصحفك يا سيد ان يكون في جيبك مصحف جزاك الله خير يا سيد أن يكون دوما في جيبك مصحف في جيبك ما تس... ما... ت- لا يفارق جيبك مصحف وبنصحك نصيحة تانية ان جيبك اليمين ده فيه مصحف وجيبك اليسار ده فيه كتاب حصن المسلم كتاب الاذكار تقرا منه الاذكار لان احنا كتير لما بنقعد نقول الاذكار من ذهننا من حفظنا احيانا بتتحرف بت... بتغلط في كلمات وبعدين تستقر عندك الغلط وتستمر كده لحد ما تيجي في يوم من الايام تلاقي نفسك بتقول الاذكار مش اللي قالها النبي وسيدنا النبي صلي عليه احنا عايزين نصلي على النبي بقى انا عايز ابطل اقول لكم صلوا على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم رفض ان يقبل تحريف كلمه او تغيير كلمه لما علم عبد الله بن مسعود دعاء النوم اللهم اني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت والرسول قال له قول فلما قاله قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا بنبيك فلازم تقول الأذكار زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها تحتاج كتير كل اسبوع انك تقراها من الكتاب عشان تصلح غلطاتك تراجع اخطائك المصحف القران اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اللهم ارزقنا حب القران في ناس بينهم وبين القران آه آه ود حب حياة علاقة رابطة تلاقيه احيانا وهو نايم كده بعض الناس ينتفض وهو بيقول آية بيردد آية وهو نايم يقوم قاعد ويجري على المصحف يفتح المصحف يبص على الآية اللي هو بيقولها ويجري على تفسير ويقعد يفكر ويقرأ ويتدبر الآية اللي جات له في النوم الحياة مع القرآن أنا نفسي أسألك المرة الجاية أنت اسمك إيه يا أخي صالح طارق صالح والله أعلم صلى على الرسول عايز أسألك المرة الجاية يا عم طارق أنت مش لابس طاقية ليه عايز أسألك المرة الجاية أنت عايش الأسبوع ده مع إيه وأنت جاي لي بجلابية بنص كم ليه أنت هتنام دي جلابيه النوم دي جلابيه البيت ربنا سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد الزينه دي اللي بعض الناس يقول لك هي دي زينتنا لا الزينه هي التي لبسها النبي طالما ان الزينه امر شرعي خذوا زينتكم امر شرعي يبقى الامر الشرعي مرده الى مين الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يحب من الثياب القميص اللي هي الجلابيه ويحب من اللون البياض يبقى الجلابية البيضة والطاقية البيضة مش دي عشان انا مزاجي او انا ده لبسي لا لان سيدنا النبي كان بيحب كده وانا بحب كده عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جلابية بيضة وانا قلت للواد صاحبي ده صديقي ممدوح قلت له عشرين مرة البس جلابية يقول لي انا جاي من الشغل اسكت لا مش هسكت قلت لك 100 مرة خد شنطة بلاستيك فيها جلابية بيضة معاك الشغل تخرج من الشغل وتحططها فوق لبس الشغل جلابية بيضة طيب ده هيحصل ايه أريد أن أراكم ملائكة تصوروا بقى لو إن منظرنا كلنا كده جلابية بيضة وطاقية بيضة شوف الشكل يبقى إيه مليونية مليونية الملائكة نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وزي ما قلت لك بحب بحب نرجع تاني للقرآن القرآن عايز اسالك الاسبوع الجاي انت عايش النهارده مع ايه تقول لي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا لسه واحد بيقول لي امبارح في المحله كنا في المحله امبارح فبيقول لي شايف الضنك اه انا عايشه طب ما انت عارف السر اهو السر ومن اعرض عن ذكري ما تذكر ربنا ويفرج عنك ضنكك اللهم فرج كربات المسلمين اللهم أزل هموم المسلمين اللهم إنا نسألك أن تفك أسر المأسورين من المسلمين وأن تنصر المستضعفين من المؤمنين نرجع إلى ما كنا فيه الصراط والصراط مزلة مدحضة عليه شوك و جلاليب وحسكة وصراط الآخرة مثل صراط الدنيا اللي انت بتطلبه اهدنا الصراط المستقيم هو نفس الصراط شوف و ابن القيم قال الكلام ده في كتاب الداء والدواء راجعه أن الله نصب لعباده في الدنيا صراطا مستقيما وأمرهم بلزوم الصراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ربنا نصب لعباده في الدنيا صراطا مستقيما وأمرهم بلزومه وحالهم على الصراط في الدنيا كحالهم على الصراط في الآخرة الصراط في الدنيا زي صراط الآخرة عليه شوك وكلاليب وحسكة في اوعوا تفكروا زي ما ما حد بعض الناس بيظن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه اسمع اسمع قال الله وحسبوا ألا تكون فتنة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما انت مفكر انها لعبة انك انت هتمشي على الصراط وتسلك الطريق لربنا سهلة كده بسيطة كده لا لا لا لا لا الأمر شاق وصعب مش سهل لازم قلت لا بد لهذا الطريق من تضحيات لازم أول حاجة التضحية بشهواتك لازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات الشهوات لازم تضحي بالنوم الناس اللي بتنام كتير لازم تضحي بهواك ومزاجك في كتر الأكل ولا كتر النوم ولا كتر الشرب ولا كتر الحركة لازم تضحي بشهواتك دي أول التضحيات الشاهد إيه؟ إن الصراط عليه كلاليب فتنة الدنيا فلوس فتنة الظهور والشهرة والتسلط على الناس صلى على الرسول صلي زيد النبي صلى زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الشهوات دي كلاليب اللي يجي يعدي منها وهو ماشي في الدنيا على الصراط تقوم تجذبه تنزله إلا من حفظه الله ووقاه وأخذ بيده ونجاه النفس الأمارة بالسوء احنا قلنا قبل كده أن النفس جبل شاق وعر بين العبد وبين الله وفي هذا الجبل أودية وشعاب وشوك وحسكة في هذا الجبل قطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله في جبل النفس هو ده نفس الصراط إذا أنت في الدنيا ماشي عدل وسالك إلى الله عز وجل خلاص انتهينا تيجي يوم القيامة برضو على الصراط منهم من, من يمر كالبرق ومنهم كأجاويد الخيل ومنهم كالريح المرسلة ومنهم من يقوم مرة ويقع مرة ده اللي انت بتقوله ان انا اقوم واقع اتوب وارجع تاني في الذنوب والمعاصي اتوب واقوم واتوب واقوم هو ده حالك ده هيبقى حالك يوم القيامة وخلي بالك الوقعة هنا غير الوقعة هناك لأن على صراط الآخرة اللي هيقع هيقع فين في جهنم يؤدي ما عليه ثم يقوم فيخرج لذلك اللهم ارزقنا الاستقامة قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم هي نفس طريق الإصراط انك تحقق التوحيد ثم استقر اذا حققت التوحيد هتعدي هتعدي هتعدي حتى لو وقعت وقمت هتعدي برضه لكن اذا استقمت يبقى هتعدي في مرة واحدة بعد الصراط عايزين ننتهي من ال من الموضوع ده بعد الصراط توجد القنطره قلنا ان في واحد اللهم اجعلنا من الناجين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من اهل الجنة اجمعين آه خرج من قبره تطايرت الصحف اخذ كتابه بيمينه اللهم اجعلنا منهم جه عند الميزان ثقلت كفة حسناته الله اكبر جه عند الصراط عدى شايف باب الجنة عن كسب وإذا بقنطرة بين الجنة والنار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطره بين الجنة والنار طبعا احنا قلنا في الموقف اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك في الموقف اه تخرج النار لها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها جرا تخرج النار لها لسان زلق طلق تقول إلي يا منافق إلي يا كافر إلي يا فاجر فتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطير الحب بعض الناس هم في الموقف واقفين في الموقف يطلع لسان من النار يقول تعالى يا مجرم انت ويروح واخده اللسان من النار ياخده ويلقي به في جهنم بعض الناس اثناء العرض على الله يقول خذوه قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا قال الله خذوه تخطفته أيدي سبعين ألف ملك سبعين ألف كل واحد ينتشه من حتة يكتفوه في سلسلة زرعها سبعون ذراعا دول انتهوا خلاص والتانيين اللي وقعوا من على الصراط النهاية اللي عدى الصراط دول مين؟ خلاصة المؤمنين اللهم اجعلنا منهم الخلاصة بقى في النهاية هم اللي عدوا الصراط إذا بهم وهم يظنون الأمر انتهى بعد تطاير الصحف والميزان والعرض على الله والصراط خلاص بقى إذا بهذه القنطرة يحبسون على قنطره بين الجنة والنار أمطرة إيه دي قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا صليت على الرسول مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا حديث في صحيح البخاري حديث القنطرة ده وهو حديث في منتهى الخطورة الحافظ ابن حجر قال في شرح الحديث اختلف في القنطرة هل هي من تتمة الصراط وهي طرفه أم أنها صراط جديد بهذا جزم القرطبي أنها صراط جديد يختلف عن الصراط الأول قنطرة برضو ما زالت هذه القنطرة فين سرحت مني فوق جهنم قنطرة فوق النار برضو اللي هيقع منها هيقع في جهنم ايه القنطرة دي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتدرون من المفلس تصحيح لألفاظ مشهورة الرسول دايما يصحح للصحابة بعض الايه المفاهيم قال من من تعدون الرقوب فيكم الرقوب قال يا أبا ذر ما الغنى أتدري ما الغنى وما الفقر هنا بيقول الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع واحد مفلس ما معهش فلوس قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة في رواية أخرى وحج وصدقة ورواية ثالثة وأمر بمعروف ونهي عن منكر ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولما يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار يا اخوة قضية القنطرة دي قضية خطيرة جدا جدا جدا جدا جدا لأبعد حد يعني أنا طول عمري اللي بيرعبني موضوع القنطرة ده من ساعة ما فهمت إن الوصول للجنة بالحسنات الخالصة يعني العمل عشان يقبل شوف يا ابني احنا النهاردة قعدنا اهو بنقول درس صلينا المغرب وصلينا العشاء مين اللي قبلت صلاته صمنا رمضان مين اللي قبل صيامه الأمر صعب سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة قال ابن القيم والأعمال مثل هذا إن كل مئة عمل لما يقبل منك عمل تيجي في الآخرة بقى اللي هتتحاسب عليه وينجيك المقبول فقط وبقية الأعمال ها ملهاش قيمة هباء منثورا لما تعدي كل ده بالأعمال المقبولة وتيجي على الأنطرة وواحد له عندك عشرة جنيه ياخدها منين بالخلاصة
من الأعمال المقبولة يا حسرتي لما أشوف واحد له عندي قرشين ولا شتمته مرة ولا زقيته مرة ولا زغته مرة ولا ولا ولا وجه وانا اشوف بعيني بياخد حسناتي المقبولة دي ياخدها ليه يتقل بيها ميزان حسناته هو مش صعبة حسرة عن حسرة شديدة على لا برضه انتوا مش مش قادر اوصلكم اوصل لكم المعنى صح؟ ما وصلش ولا وصل؟ ان الحسنه اللي هو بياخدها دي الصلاه اللي هو بياخدها دي دي احسن صلاه صليتها في حياتي ياخدها اجمد صدقه اللي هي كانت اخلاص ومتابعه وهو ياخدها مقابل ايه انت شتمتني طب انا اسف لا طب اشتمني زي ما شتمتك طب حقك ابوس رجلك انا هاخد الصلاة دي بقى شوف قد ايه وانت واقف والصلاة اللي هي نجتك من كل اللي فات بتتاخد منك وترجع تاني والعياذ بالله لجهنم
أيها الأحبة قلت في درس الأمس إني بحس إن أنا أحيانا محتاج كل درس أرجع تاني من الأول أقول يا ناس إحنا التزمنا طريق الدين علشان ندخل الجنة خليكم فاكرين الموضوع ده انك انت التحيت ليه عشان ادخل الجنة بطلت ذنوب ومعاصي ليه عشان ادخل الجنة بتحفظ قرآن او بتقرأ قرآن ليه عشان ادخل الجنة بايه كل اعمالك الهدف الرئيسي منها دخول الجنة قول لي لا لا لا انت نسيت مش كنا بنتكلم على ان الهدف رضا الله لا رضا الله دي درجة ايه اعلى ان يبقى هدفك في الحياة ورغبتك في الحياة وأعظم أمانيك أن يرضى الله عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا يا رب شاهد إيه إذا علمت أن الهد... دخول الجنة هدف وغاية احذر وإياك أن تدخل النار من طريق الدين اوعى تكون بتحفظ قرآن وبعدين تدخل النار بقرآن مش قال كده والقرآن حجة لك أو عليك اوعى تكون بتصلي عشان تدخل الجنة ثم الصلاة دي تدخلك النار لأنك بتصليها رياء وسمعة اوعى تكون بت... تتعلم العلم او شغال في الدعوة او بتصلي امام وتدخل النار بخدمتك للدين دي بانها تكون حظ نفس وشهوة للنفس ورغبة في العلو على الناس والتفضل على الناس اوعى تدخل النار بعمل الجنة بعمل الجنة العمل اللي بتعمله طالب الجنة يدخلك جنة اوعى من هذا ظلم الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه بقول طوبى لمن إذا مات ماتت سيئاته وطوبى لمن إذا حوسب لم يتحمل إلا سيئاته واضح ولا ترجم طب صلى على سيدنا النبي ازيك وحشني في الطاقية صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم طوبى لمن إذا مات ماتت سيئاته بعض الناس بيعمل سيئة جارية مثلا يشتري في البيت تلفزيون ويموت ولاده ومراته يشوفوا في التلفزيون حاجات حرام سيئاتهم تروح له في قبره وهو ميت او اي بقى تعاون على الاثم والعدوان في نشر السيئات هتروح لك زي ما في صدقة جارية في سيئة جارية قال رسول دليلك على الكلام ده ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سيئة سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اثامهم شيء اوعى تعمل سيئة جارية وطوبى لمن إذا حوسب لم يتحمل إلا سيئاته تيجي يوم القيامة قال الله وليحملن أثقالهم و وأثقالا مع أثقالهم تلاقي سيئات ابنك في ميزانك وسيئات مراتك في ميزانك وسيئات بنتك في ميزانك قلت لكم قبل كده إن أكثر ما يدخل الرجال النار النساء بنتك أو مراتك تخرج واحد يبص لها تكتب عليها سيئة وعليك مثلها أنت وليها مسؤول عنها هتاخد زيها سيئة زيها لذلك إذا دخلت المرأة النار أدخلت معها ثلاثة أبوها وزوجها وأخوها المسؤولين عنها هتجرهم بقى تقول يا رب دخلوا معايا فطوبى لمن إذا تحمل لم يتحمل إلا سيئاته أنا مش ما عنديش استعداد أشيل سيئات حد كفاية عليا إيه؟ كفاية على سيئاتي قوي مش عايز أشيل حد عشان كده ابذل جهدك ألا تتحمل سيئات أحد وألا يأخذ أحد من حسناتك النهاردة شوف قلت لكم القصة دي قبل كده بس انتوا بتحبوا القصص نقولها تاني صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم واحنا صغيرين كده وابويا قال لي روح اشتغل فرحت اشتغلت فقال لي هقول لك قصة كان في ولد متدلع امه بتدلعه فابوه قال له روح اشتغل فامه قالت له خلاص ما تشتغلش ابوه قال له مش هتقعد معايا في البيت غير ما تديني كل يوم جنيه فامه قالت له اقعد ما تشتغلش وانا هديك كل يوم جنيه فعلا الولد بقى يلعب وامه كل يوم تدي له ايه جنيه يديه لابوه ابوه يروح واخده مقطعه لحد ما في يوم امه قالت له ايه معلش انا فلست ما عنديش روح اشتغل فراح اشتغل في الفاعل بيشيل القصعة على كتفه طول النهار وفي اخر النهار الراجل اداله جنيه خد الجنيه وراح بيديه لابوه جابوه يقطعوا له لا الا ده ده ده بدمي بص كتفي وراله كتفه الجلط من الايه من الاصعب هي دي لما يجي حد ياخد حسناتك هتقول له ايه لا الا دي دي طالعه بايه بدمي ده انا شفت قدامي اتهدت حسنات جبال فاللي فاضل لي جاي تاخد منه دي محتاجه عمل منين من النهاردة بقى ان اللي لا تظلم حد ولا تأذي حد ولا تشتم حد وسبيل هذا حجم علاقاتك حجم معارفك حجم ارتباطاتك حجم تعاملاتك بالخلق خذ بحظك من العزلة المطلب اللي بنقوله كتير دايما خذ بحظك من العزلة بان لك سره دلوقتي بقى اهو انك كل ما تتعامل مع الناس اكتر لن تسلم لن تسلم ولذلك من ذلك أيضا مسألة الديون اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر آمين يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته يوم القيامة وليس ثم دينار ولا درهم طيب اعمل ايه انا مضطر اتعامل مع الناس عندي بشتغل وبتعامل مع اللي بيشتغل معايا وبركب تاكس او اتوبيس او ميكروباص وبخبط مع بتوع التكاتك و... طب اعمل ايه عن عائشة قالت رضي الله عنها وعن ابيها انا عايز ادعيكوا دعوتين الدعوة الاولانية بكرة بكرة ان شاء الله العصر في مسجد عماد راغب في الحي الرابع جواز أنس الله يهديه ويهدي أبوه قولوا آمين والسامعين وعقبال عندكم أجمعين وزي ما قلنا كده في أكل بس اللي يطول يأكل واللي ما يأكلش ما يزعلش بكرة بكرة خميس اللي صايم ياخد احنا عاملينها علبة كده حلوة فيها فتة معتمداوي وعليها حتتين لحمة فاللي يطول علبة ياخدها ما تسيبهاش حلوة حلوة ان شاء الله صلى على الرسول صلي الدعوة الثانية خطبة الجمعة في مسجد بنت الصديق في زايد فكرني بها السيدة عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتوا عارفين انت عامل فتوه كده ليه يا احمد ما تتلم كده ايه اه تفتحش صدرك قوي كده ربنا يهديك قول امين ويهدينا جميعا ويتوب علينا جميعا يا رب امين جاء رجل فقعد كنت اقول لكم بقى انا بحب الصحابه جدا جدا اللهم اجمعنا بهم في الجنه لانهم ما سابولناش مشكله الا وسألوا سيدنا النبي عنه كل المشاكل حكوها وحكوا لنا حلها أنا لما قرأت الحديث ده جاء رجل فقعد بين يدي الرسول إن سيدنا النبي صلي عليه يا بخت الصحابة دول كان قاعد في المسجد ده جاء الراجل راح قاعد كده بين ايدين النبي يا رسول الله عنده مشكلة فعلا اسمع مشكلته جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين عندي اتنين شغالين عندي في البيت إن لي مملوكين يكذبونني بيكذبوا علي ويخونونني ويعصونني وأنا أشتمهم وأضربهم فكيف أنا يوم القيامة سبحان الله بقول لك الصحابة دول عظمة رضي الله عنهم وأسأل الله أن يلعن من لعنهم وأن ينتقم ممن أذاهم ربنا يخرب بيت اللي يخوض فيهم آه الصحابي همه الآخر يقول أنا عندي اتنين شغالين ممكن يكون الواد رجب ده ما قلنا رجب ممكن يكون الواد رجب ده عنده عشرة شغالين ولا عشرين شغالين ولا بيشغل ناس ويمشيهم كتير جدا والموضوع مش على باله لكن شوف الصحابي السؤال ايه فكيف انا يوم القيامة قال عندي اتنين شغالين الشيخ حسن كهربا ربنا يكرمه ويرضى عنه والسامعين مشغل معاه ثلاثة أربعة صبيان الواد ممكن فعلا ايه يحرق له لنضة مثلا ب 100 جنيه ولا حاجة فينزل عليه طخ طخ طخ على قفاه ويقول لك هم العيال ما بيتعلموش الا بكده اضربه بالمفك لو ما ضربتوش مش هيتعلم فابوه بيقول لي فقع له عين وعلمه الكلام ده لازم يخطر ببالنا دايما إن طب ربنا قال اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم لما يجي الواد دايما يتكلم يقول اديني حقي حقك ايه ضربتني على القفايه طب ما انا كنت بعلمك لا ظلم اليوم ربنا هيحكم بقى ان كان التعليم يستلزم القفا ولا ما يستلزم ده الحكم مين لله جل جلاله قال عندي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وانا دايما اقول ان كل فئة او كل طائفة فيها طباع لا تتغير قلت لكم قبل كده ان انا بكتب في مدرستي الحياة ان هناك اشياء في هذه الدنيا لا تتغير فدعها كما هي بمعنى ايه ان اخلاق الخدامين ها هي اخلاقهم كده هي طباعهم كده هي طريقتهم كده الزبالين هم كده الجزارين هم كده الجزماتية هم طباعهم طريقتهم كده بنقول ايه طباع فعشان تغيره يعني انت عايز تخليه يبقى طريقته في الكلام ذوق زي الدكتور لازم يبقى دكتور عشان يتكلم كده صح كده هو مش هيبقى دكتور هو هو كده هو سواق هو دي طريقته وطبيعته فالشاهد ايه ان الخليفة المأمون كان مشهورا بحسن الخلق وطول البال القصة دي برضو قلناها كتير قوي بس ده موضعها بقى انه في يوم كان يجلس بين اصحابه في مجلس الخلافة مجلس الخلافة ده جنبيه الوزراء والأمراء والمشايخ والعلماء وال... فأراد ماء فقال يا غلام اللي هو الخدام اللي واقف على الباب يا غلام فلم يرد يا غلام يا غلام فدخل الغلام وهو يشيح بيديه يا غلام يا غلام يا غلام مالك أليس للغلام أن يأكل ويشرب ده بيقول للخليفة فنكس المأمون رأسه ساعة فضل ساكت كده شوية لو عامل له ايه ده ثم قال إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق الخدم وإذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق الخدم ولسنا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم هي دي الحقيقة لما تلاقي واحد صاحب مصنع شرير بيضرب ويشتم ويسب ويلعن ويخصم تلاقي الناس ماشيين آه ولما تلاقيه طيب هنروح نصلي اتفضل تلاقي الاخ يروح يتوضى في ربع ساعة ويصلي ويصلي السنة ويمدد ويجي الراجل امنعهم لا يجوز انك تمنعهم طب اعمل ايه طيب حدد وقت للصلاة يقولوا لي حرام عليك الشاهد ايه حين تحسن اخلاقك الامام الشافعي كان معه رجل يصاحبه وكان حاد الصوت يا جماعة أهل الحال مع الله شش. يستمتعون بالهدوء السكينة في البيت كده تلاقيه بيقول لهم شش. عايز اسمع الهدوء لذلك الإمام أحمد تزوج بنت عمه فلما كانت على رأس السنة قالت يا ابن عمي هل أنكرت شيئا زوجته بعد سنة قلت له أنت زعلان مني في حاجة شفت حاجة في خلال السنة دي فقال لا إلا أن نعلك تصر مفيش حاجة غير أن جزمتك الشبشب اللي أنت لابساه بي- بيزيق تزييقة الشبشب عامله له إزعاج اللي هم بينهم وبين ربنا حال بيحب ان هو يعيش في ايه في هدوء فالامام الشافعي كان صاحبه ايه صوته عالي فقال له لو استطعت ان تغير خلقك بافضل من هذا فافعل والا فسيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك قال له لو ما قدرتش تغير خلاص انا هستحمل بس لو غيرت يبقى جزاك الله خير الشاهد ان بتتعامل مع ناس شريرين قال احمد الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لبشر الحافي رضي الله عنه كيف السلامه من الخلق النهارده تدخل على النت تلاقي في ناس بتشتمك وبتسبك وبتخوض في عرضك وبتعمل وتسوي وتلاقي تتعامل مع ناس يسرق فلوسك ومش عارف يعمل ايه ويأذيك وت... الى اخره طب ازاي اسلم من الناس ازاي اقدر اعيش في الدنيا دي ما حدش يشتمني ولا حد يطعم فيا ولا حد ياكل فلوسي كيف السلامه من الخلق قال ان تعطيهم مالك ولا تأخذ أموالهم وأن تحسن إليهم ولا تنتظر منهم وأن تعطيهم ولا تأخذ منهم قال إنها لشديدة قال وليتك تسلم حتى لو عملت كده برضه مش هتسلم احنا قلنا قبل كده لن يسلم احد من اذى الخلق في هذه الدنيا ابدا ابدا الناس اذوا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم إن الذين يؤذون الله ورسوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن كانوا بيقولوا عن النبي دودني قطعت ألسنتهم الكذابون فلن تسلم من أذى الخلق عشان تسلم من أذى الخلق مستحيل مستحيل حتى لو كنت منافق بترضي جميع الأطراف برضه هيأذوك الشاهد حين تتعامل مع الخلق حجم معاملاتك على قد ما تقدر لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا قال امسك عليك لسانك وايه ولسعك بيت اقفل على نفسك بكم ما تخرجش كتير ما تتعاملش مع الناس كتير قال ان لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك دون ذنبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل فتنحى الرجل وجعل يبكي يا دي النصيب الرجل مش على يقين ان عقابه اكتر من اخطائهم مش على يقين من دي لكن ايضا مش على يقين ان ان عقابه اقل من اخطائهم او على قد اخطائهم انا كنت بقول كده لبعض الناس حقك كام تاخد خمسة يرضيك طب عشرة يرضيك طب عشرين ايه رأيك طب تاخد خمسين خد مية بس مش عايز اقف يوم القيامة مش عايز حد يوقفني يوم القيامة يقول لي اديني حقي خد حقك هنا وزيادة خد حتى ترضى عايز ايه كمان لكن ما حدش يوقفني يوم القيامة عشان كده الرجل جعل ايه جعل يبكي مش عايز حد يوقفه ولا انا هقف لما تتحسب دي ولا دي انا مش عايز اقف اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب فجعل يبكي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فقال أشهدك يا رسول الله أنهما حران لوجه الله نخلص من الشغلانة دي أحسن حر في وجه الله خلص فهي دي اللي بقول لك عليها عايزين نخرج من درس الليلة دي بالفايدة دي اجعل همك الجنة الفايدة دي اوعى حد ياخد حسناتك اخرج بالفايدة دي اوعى تتحمل سيئات حد اعمل ايه كف عن التعامل مع الناس إلا بالإحسان إليهم أحسن إلى الناس قال له إيه اتق الله حيثما كنت ها؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن كنت محضر النهاردة عشان أكلمكم في ثلاث حاجات الظلم والغيبة والنميمة نأجلهم للقاء القادم وفي في اللقاء القادم هدية بمناسبة الفرح للأربع الجاي عايز نتفقد الناس اللي ما جاتش فين بقية الناس في ناس كتير غايبين معانا نتفقدهم ونسأل عليهم واشوفكم الأربع الجاي على خير لا هشوفكم بكرة إن شاء الله في الفرح واشوفكم الجمعة في خطبة الجمعة أنا أحبكم في الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه هنا, هنا مدرسة ربانية من مدرسة الربانية نتحدث